الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
سنين عديدة وأزمنة مديدة ندرك فيها رمضان وأن يهبني وإياكم طول عمر مع حسن عمل وأن يعمر كل لحظات أعمارنا بطاعته إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير أحبتي في الله نويت من باب نصرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نشتغل بسلسلة تحت عنوان الأتقياء الأخفياء في كل جمعة نأتي بترجمة لصحابي من غير الصحابة المشهورين لأن سقف طلبة العلم في معرفة الصحابة يتوقف عند عشرين أو ثلاثين هذا عند طلبة العلم يعني الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد نعد احنا كده 15 اسم 20 اسم ونقف مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بالآلاف كانوا بالآلاف يكفيك أن تعرف فقط أنه خطب على عرفة خطبة الوداع في أكثر من مئة ألف إنسان والصحابي من هو الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يرتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأي أحد أسلم على يدي النبي أو على يدي أصحابه ورأى النبي ولو مرة ومات على الإسلام ولم يرتد فهو إيه صحابي واشترط غير واحد من أهل العلم أن يكون هذا الإنسان قد بلغ الحلم يكون قد بلغ الحلم وبعضهم, وبعضهم لم يشترط ذلك إنما أي حد يشوف النبي ويسلم ويرتد عن الإسلام بعد موت النبي حتى لو عاد إلى الإسلام فقد سقط منه أجر إيه الصحبة بقى الصحابي خلاص ولذلك في الحديث في حديث الحوض لما يرى الناس النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين ويحال بينهم وبين السقيا من يده من الحوض يقول أصحابي أصحابي وفي رواية أصيحابي وفي رواية أمتي أمتي فتقول الصحابة ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هؤلاء المرتدون ليسوا أصحابك سقط عنهم ثواب الصحبة بالردة ويدخل فيهم أيضا المبتدعون الذين ضيعوا الدين ولم ينصروه ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هذا الحديث فيه حجة على أن النبي لا يعرف الغيب إنك لا تدري ما أحدثه بعدك ما يعرفش إنك لا تدري ما أحدثه بعدك الذي يعلم الغيب من الله وقد يطلع ربنا بعض الأنبياء على بعض الحقائق الغيبية أقول على بعض كمعجزة تثبت أنهم رسل الله وأنبياء الله صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم يبقى الصحابة بالألوف ألوف في أسماء كثيرة غير مشهورة غير معروفة سنركز على هؤلاء إن شاء الله عز وجل ولماذا الحديث عن الصحابة أقول يجب على كل داعية على كل عالم على كل واعظ على كل طالب علم مكن الله له أن يخطب الجمعة أو أن يدرس لإخوانه في المسجد ينبغي أن يركز في هذه الآونة على الصحابة ولو بين الحين والحين وذلك لنا السهام المسمومة والحراب المسمومة يوجهها أعداء الإسلام الآن إلى الصحابة تجد بعض المقالات في بعض الصحف في بلدنا تكتب يطعن أصحابها في الصحابة بيكتب مقال في أبي هريرة قرأت مقال بعيني في مجلة معروفة بعدائها تقول الكمبيوتر يحاكم أبا هريرة الصحفي الفاجر عايز يقول إن أبا هريرة كان رجل يبيع الدين بالدنيا ويلفق الأكاذيب ويرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أكلة حتى من أجل أكلة ولا حول ولا قوة إلا بالله طعون من بعض المجرمين سيما الشيعة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طعون بقى في البخاري كثيرة جدا ولماذا الطعون معظمها في أبي هريرة في عائشة رضي الله عنهما في عمرو بن العاص في أبي موسى الأشعري في فلان ليه الجواب اعلم أن الطعن في الناقل طعن في المنقول من الذي نقل إلينا الدين القرآن ده عن عرفنا منين من الذي نقله إلينا الصحابة سيدنا جبريل قرأه على النبي يبقى شيخ النبي محمد كان مين سيدنا جبريل ده الشيخ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الروح الأمين جبريل ما هو ربنا قال كده قال علمه شديد القوى من هو سيدنا جبريل ده الأستاذ مش كده وكان كل سنة في رمضان سيدنا النبي يعرض القرآن على جبريل يعني يسمع له وفي العام الذي مات فيه عرض النبي القرآن على جبريل عليه السلام كم مرة مرتين وقد دي إشارة له بدنو الأجل صلى الله عليه وسلم الطعن بقى في, المن في الناقل طعن في المنقول القرآن النبي علمه للصحابة جزاك الله خير والصحابة علموه للتابعين والتابعون علموه لأتباع التابعين إلى أن وصلنا مش كده يقول لك رواية حفصة عن عاصم عن عن عن عن عن عن رسول الله محمد مش كده فهتلاقي بينك وبين النبي صحابي لابد هو الذي نقل إليك الايه القرآن لما يطعن دول في الصحابة فلان ده كذاب وفلان ده واهم وفلان ده بينسى وفلان ده كان ساذج وفلان ده كان خبيث وف... ده بيقول كده عن الصحابة وفلان وفلان وفلان يبقى إذا طعنا في الناقل طعنا في إيه في المنقول أما واحد يشهد شهادة ولا أقول لك الراجل ده كذاب شهادته مقبولة سقطت عدالته فلو سلمنا لطعونهم في الصحابة معنى كده ان الدين كله انهدم لان الصحابة هم نقلة القرآن وهم نقلة الايه السنة ولله در الامام احمد رحمه الله عندما قال اذا رأيتم الرجل ينتقص الصحابة فاتهموه على اسلامه اذا رأيتم الرجل ينتقص الصحابة فاتهموه على اسلامه ولله بر الإمام أبي زرعة قال رحمه الله إذا رأيتم الرجل ينتقص الصحابة ف- فإنه زنديق فاعلموا أنه زنديق وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق وأصحاب النبي هم الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا سنن الرسول يبقى طعنا في الصحابة يبقى الدين كله ايه اتهدم هدم كل الدين لما تقول لي عن ابو هريره انه راجل كذاب او راجل بيلفق الكلام عن النبي ده ابو هريره ده روى كم حديث عن النبي ها لا خمس تلاف خمس تلاف وكسر معنى انك تكذب هذا الرجل يعني انت مسحت من سنة النبي كم حديث أكثر من خمس تلاف حديث هل تصورت الدين إذا حذف منه خمسة آلاف حديث فيها أحاديث في العقيدة وفيها أحاديث في الأحكام يعني في الحرام والحلال وفيها أحاديث في العبادات وفيها أحاديث في الأخلاق وفي الآداب وفي المعاملات يبقى يبقى الدين كله تخلخل شوف خمس تلاف حديث ستنا عائشة قال عنها الحاكم نقلت لنا ربع الشريعة شوف شوف ربع الشريعة مفيش امرأة أبدا كانت أعلم من عائشة رضي الله عنها مفيش ولا واحدة من زوجات النبي ولا صحابية أي صحابية أعلم من ستنا عائشة ستنا عائشة برضو روت عن النبي أكتر من ألفين حديث حوالي 2300 2400 كده أكتر من 2000 يبقى أنت طيرت لي 8000 حديث ماذا بقي من الدين ماذا بقي من الدين يبقى اعلموا لما تقرأوا ما قال لصحفي خبيث يطعن في صحابي انه بيقصد بالطعن ده ايه هدم الدين نفسه ما هو علماني او شيوعي او ملحد او جاهل مرتزق الشيعة بيقبضوه فلوس ويكتب ها طيب اتنين الطعن في الصحابة طعن في النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم قال مالك الإمام مالك حتى يقال أصحاب سوء رجل سوء أصحابه أصحاب سوء إيه والله أما أقول لك تعرف الأستاذ آه، عبد الله تقول لي عبد الله مين ده معرفوش أقول لك يا راجل صاحبه فلان الكذاب وفلان الغشاش وفلان الخائن وفلان الفاجر وفلان شارب الخمر وفلان الزاني هل عرفته بعده عرفت عبد الله ده شكله ايه بقى كويس ولا وحش ده زي الزفت وكان صاحبه ده كذاب وده خاين وده بتاع مخدرات وده زاني وده فاجر وده منافق يبقى هو ايه المرء على دين خليله فلما يطعنوا في الصحابة ده الطعن ده اصلا في مين في النبي نفسه بس هم لا يجرؤون على الطعن في النبي مباشرة فيبدأوا يطعنوا في مين في الصحابة حتى يقال رجل سوء كان أصحابه أصحاب إيه سوء ومن أجل هذا كان لابد أن نتكلم عن الصحابة نعرف الناس من هم الصحابة أصحاب النبي محمد يا أخوانا هم الذين نقلوا لنا الدين نقلوا الدين بدمائهم ضحوا بالغالي والنفيس تركوا الأوطان والزوجات والأبناء والآباء والأمهات هل تصورتم حال الصديق وهو يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك من خلفه في مكة والدا أعمى شيخا كبيرا وأما عجوز وأطفال صغار بنيات صغار تركهن من وراء ظهره أبو بكر هاجر لوحده في الأول سببه أبو قحافة راجل كبير أعمى وأمه سلمى أم الخير ست كبيرة عجوزة وبنته أسماء لسه ما اتجوزتش وبنته عائشة لسه ما جابتش تسع سنين ها لسه عندها سبع ثمان سنين سابهم وراه هل تصورتم حجم التضحية التي ضحاها أبو بكر ده الواحد فينا بيكون رايح يعمل عمرة عمرة وهيقعد عشر ايام وهينزل في فنادق خمس نجوم وبوفيه مفتوح وهيصة ويجي ماشي يعيط تعيط ليه يا عم تعيط مش قادر انا بسلم على امي واعيط على زوجتي على اطفالي واعيط يمكن تكون دي السفرية رقم عشرين اتعودت بقى لا تقعد تعيط وهي تقعد تعيط ليه لا- لا- يمكن يشوفوك تاني او يمكن ما يشوفكش تاني ده سفر يمكن الوجوه لا تلتقي مرة اخرى ده سفر مش كده تخيل بقى ابو بكر وهو مهاجر كده ورايح لمستقبل مجهول لسه ما يعرفش حاجة ممكن يموت في الطريق لانه مطلوب أهل مكة أعلنوا من جاء بمحمد وبصاحبه وهما على قيد الحياة أو وهما بين الأموات فله مئة ناقة ومع, ومع ده كله يضحي التضحية الكبيرة دي لا وياخد كل فلوسه معاه وينفقها في سبيل الله ولا يترك لأولاده إلا النذر اليسير رضي الله عن أبي بكر الصحابة كلهم ضحوا صهيب بن سنان وهو مهاجر استوقفه الكفار وقالوا إلى أين تريد أن تخرج بمالك إلى محمد وقد جئتنا وأنت صعلوك صعلوك يعني إيه فقير ده أنت جيت مكة مش لاقي تاكل والعملية عملية إيه ها زهزهت معاك والعملية زهزهت معاك والأشياء بقت معدن وبقى بقى معاه فلوس كتير أبدا ما أنتش واخدها أخرج لهم سيفه من غمده ونفر الأسهم من كنانته وقال والله لا يقترب منكم واحد مني إلا وقد إلا وجعلت سهما فيه في صدره يعني كل سهم براجل هقتله وقد علمتم أني من أرمى الناس ثم أخرج سيفي وأقاتل به حتى أقتل أو تتركوني أهاجر طيب وفلوسك قال لهم خدوها هي في مكاني كذا خدوها كلها سيبوا لي الشوية اللي معايا دول وبقية الفلوس خدوها كلها ولما وصل إلى المدينة وجد أن كل من استقبله من الصحابة يقول له ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ايه الموضوع ما يعرفش راح للنبي قال له نزل فيك قرآن آية من آل عمران اللي هي ايه ومن الناس ها من يشري يشري يعني يبيع يشري عكسها ايه يشتري يشري يعني يبيع يشتري يعني يأش- يأخذ يشري يعني يملك ما تحت يده لغيره في مقابل انما يشتري يعني يدفع ليأخذ زي يبيع ويبتاع نفس القضية يبيع يعني يدي يبتاع يعني ايه ياخد اه قال رب العالمين ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد اللهم ارؤف بنا يا رؤوف واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين آمين كل الصحابة ضحوا بالغالي والنفيس الحمد لله من أجل إعلاء كلمة الله أنا عايزك تتصور تتصور بس ستنا أسماء ابنة أبي بكر وهي مهاجرة مشي على رجليها من مكة إلى المدينة وهي حامل في الشهر التاسع تخيل المسافة من مكة إلى المدينة أكثر من 500 كيلو والطريق في أيامهم لم يكن كيامنا طرق متسفلتة ومعبدة وأضواء وأنوار وتركب عربية مكيفة وتبقى بتنفخ ومتضايق وفي وسط الطريق تنزل استراحة تاكل وتشرب شاي وتمدد استراحة مكيفة برضه وتتوضى وتصلي وتبقى الناس بتعمل عمرة وماشية تنفخ مش كده؟ دي بقى واحدة مهاجرة وهي حامل في الشهر التاسع ماشية على رجليها مش راكبة أكتر من 500 كيلو ترفعها مجاد وتحطها مهاد ولا وهاد وهاد يعني جبل طالع نازل وصخور بقى زي السكاكين وربنا يكرمنا وإياكم بالحج السنة دي يا رب قولوا آمين وبالحج والعمرة في كل عام قولوا آمين شوف كده الجبال بين مكة والمدينة شكلها يخوف جبال ضخمة جدا صخور سودة حجارة كده زي السكاكين سبحان الله ودي بقى على رجليها بقى يا سيدي سيبك من الحجارة والسكاكين والحر والعطش طول المسافة يعني وصلت بعد قد ايه دي انا مش عارف خدها في 10 ايام دي ولا في 20 يوم ولا شهر ماشي ده النبي خدها في اربع ايام تقريبا وهو راكب دي خدتها في شهر دي ولا ايه ماشيه وبعدين حامل في الشهر التاسع يعني وهن على ايه وهن لا وبعدين طيب ما هو ممكن قاطع طريق يطلع يقتلها او يسبيها مش ده وارد مش كان في قطاع طرق الصحابة دول بقول لك المرأة الصحابية الست الست الست نسوان الصحابة احسن من الرجالة بتوع النهاردة الصحابية الواحدة احسن من مليون شنب النهاردة مين يعمل كده النهاردة مين يعمل كده أي, أي جسارة أي قوة قلب أي صبر أي تحمل يعني ستنا بنت أبو بكر يا عم اللهم ارضى عن أسماء وارضى عن أبي بكر يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم لو قعدت أعد لك بقى كده نماذج تجد العجب العجيب يبقى كلامنا عن الصحابة لأن دول أجدادنا هؤلاء أحبابنا هؤلاء أهل الله وخاصته هؤلاء هم الذين نقلوا لنا الدين بالدماء وببذل الغالي والنفيس وببذل الأرواح والمهج رضي الله عنهم قوم اصطفاهم رب العالمين اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هم أعمق الناس فكرا هم أقل الناس تكلفا هم أعظم الناس إيمانا بعد النبيين والمرسلين وأنا أقول لا يوجد صحابة صحبوا نبيا أعظم من أصحاب النبي محمد لو سألتك أصحاب سيدنا موسى أعظم ولا أصحاب النبي محمد أصحاب النبي محمد أعظم بمراحل وبالدليل هثبت لك أصحاب سيدنا عيسى أفضل ولا أصحاب سيدنا محمد أصحاب سيدنا محمد أفضل وبالدليل سأثبت لك أصحاب سيدنا موسى لما أمرهم بالقتال وبالجهاد وبالغزو معه قالوا إيه اذهب أنت وربك ها، فقاتلا إنا هاهنا قاعدوا صح أصحاب النبي محمد قالوا كده ها قال قائلهم يا رسول الله سعد سعد بن معاذ يا رسول الله لعلك تقصدنا بهذا الكلام النبي قاعد يستشير الصحابة واهل بدر المهاجرين يقولوا حارب احنا معاك لحد ما واحد من الانصار رد وعايز الانصار اللي يردوا لان معظم الجيش من الانصار ولو هزم الجيش المدينة هتروح اهل مكة ما وسابوا مكة خلاص فلازم هم يردوا لان العبء عليهم فرد سيدهم لعلك تقصدنا يا رسول الله والله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد الله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون يا رسول الله مر بما شئت وانهى عما شئت وقدم من شئت وأخر ما شئت فستجدنا طوع أمرك ستجدون رهن إشارتك دول الصحابة شو الفرق بين أصحاب سيدنا موسى وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب سيدنا عيسى قالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل ها علينا مائدة من السماء هل يستطيع ربك كانوا رب لوحده لا لا هل يستطيع ربك لا أصحاب النبي محمد كان إذا جاءهم الأمر من الله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير شوف موقف البنت اللي النبي خطب لها جليبيب تقول له اللهم أتردان أمر رسول الله هم ما ردوش لسه ده بيتشاوروا والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم في الصحابة حتى, حتى أصحاب النبي أفضل من أصحاب كل نبي وأنا دايما أقول هل تجد نبي صاحبه رجل كأبي بكر هات لي نبي واحد كان من أصحابه واحد زي أبو بكر والله ما في مفيش قول لي مين هل في أصحاب سيدنا موسى كان واحد زي أبو بكر من أصحابه لا هل من أصحاب سيدنا عيسى واحد كأبي بكر لا والله لا والله لا يوجد في الأمم كأبي بكر ولا كعمر ولا كعثمان ولا كعلي دول قمم شوامخ رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة ولله در بن مسعود ورضي الله عنه عندما قال والحديث رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر قال عبد الله بن مسعود وهو من علماء الصحابة قال اسمع الكلام ده اعرف قدر الصحابة اسمع قال إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد يعني في زمن النبي فوجد خير قل- القلوب بعد قلب النبي قلوب مين الصحابة فاصطفاهم للنبي فجعل له منهم أصهار وأنصار فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء المسلمون هنا يعني ايه الصحابة يعني اذا اجمع الصحابة على شيء انه حرام يبقى ايه حرام اجمعوا على شيء انه حلال يبقى ايه حلال اجمعوا على شيء انه وحش يبقى قبيح اجمعوا على شيء انه طيب يبقى طيب واحنا عارفين ان احنا بنجي بنجيء بالادلة من القرآن فان لم نجد فمن السنة فان لم نجد فمن ايه من الاجماع اجماع مين الصحابة فبعث الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم زكاهم الله وعدلهم الله ومدحهم الله وأثنى عليهم الله في القرآن القرآن فيه آيات كتيرة ربنا مدح فيها الصحابة وأثنى فيها على الصحابة ووصفهم بأكمل الصفات وبأحسن الأوصاف منه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نزلت في مين دي الصحابة في الصحابة أنس بن النضر حمزة بن عبد المطلب عبد الله بن جحش ومن نحى نحوهم في الصحابة أنزل الله في شأن الصحابة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نزل في مين دي في أهل قباء الصحابة أهل قباء خاصة والقرآن ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ لكن السبب في أهل قباء إنهم كانوا بيبالغوا أوي في التطهر كانوا يستنجون بالماء طيب كذا أنزل الله عز وجل في الصحابة رجال صحابة رجالة رجال لا تلهيهم ها تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الصحابة ربنا مدحهم في القرآن أنزل الله عز وجل فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أصحاب بيع- بيعة الرضوان اللي بيعوا النبي ربنا قال أنا رضيت عنهم بل قالها صراحة في آية أخرى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال بعدها قال رضي الله عنهم ورضوا عن الله بصراحة كده ربنا راضي عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه أهل بدر النبي قال فيهم لسيدنا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الصحابة يا إخوانا أنزل الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تقول لي لا الآية دي في شأن أمة الإسلام طيب ومن هم أفضل الناس في أمة الإسلام يعني أنت ولا عمر بن الخطاب أنت ما تساويش كلام الظفر كلام الظفر أنا لا أساويه شوف يا حبيبي كل آية ربنا مدح فيها أتباع النبي محمد المراد بها أولا من ها؟ الصحابة طبعا هم المرادون ابتداء بكل آية مدح فيها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا دي في شأن الصحابة طبعا ابتداء اسمع دي بقى شوف شوف ربنا بيقول إيه عن الصحابة يا سلام ربنا شوف بيوصف الصحابة بإيه اسمع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم شوف بقى ربنا بيوصفهم ازاي تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا خد بالك في فارق بين كلمة ساجد وسجد بين كلمة راكع وركع تراهم ايه ركعا يعني ايه يكثرون من الركوع والسجود دول, دول مش بيصلوا الفرائض وبس دول بيجتهدوا في النوافل وسيدنا علي قال مرة بعد صلاة الفجر قال رأيت أصحاب النبي محمد فما رأيت أحدا مثلهم حاجة غريبة يعني الكلام ده مذكور في كل كتب الشيعة الكبيرة سيدنا علي بيمدح فيها الصحابة والشيعة المجرمين بيكفروا الصحابة ومن فضيحة من خزي ربنا لهم ان النص ده في كتبهم رأيت أصحاب النبي محمد فلم أرى أحدا مثلهم تراهم صفرا من طول الصيام إذا دخل عليهم الليل مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح من طول القيام واقف من كتر التعب بيراوح بين قدميه شعثا غبرا قد أك- قد أكلت الأرض ما من جباههم ومن أيديهم وركبهم وأقدامهم بين أعينهم مثل ركب المعزى يعني إيه؟ من كتر السجود الأرض كانت دماغه زي ما ربنا وصفه تراهم ركعا ها سجدا يبتغون فضلا فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ده ربنا وصف النبي محمد ووصف أصحاب النبي محمد في التوراة بالصفات دي ذلك مثلهم وصفهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ووصف الصحابة في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ها، ليغيظ بهم الايه؟ الكفار ولذلك لا يغضب من الصحابة إلا منافق أو كافر ما يكرهش أصحاب النبي إلا المنافقون والكافرون لأن النعم إن ربنا عز وجل أغاظ الكافرين وأغاظ المنافقين بأصحاب مين بأصحاب النبي ليغيظ بهم الايه الكفار شوف الآيات شوف الآيات اللي ربنا مدح فيها الصحابة سبحان الله أما السنة ففيها عشرات الأحاديث كلها يمدح الصحابة اسمع روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصار وأصهار فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل أقول تاني اسمع كلام النبي صلى الله عليه يقول لك إن الله اختارني اه طبعا ربنا اختار واختار لي أصحابا كأن ما زي ما ربنا اصطفى النبي اصطفى له أصحابه نقاهم له اختارهم له وجعل لي منهم وزراء وأصهار وأنصار وزراء أبو بكر وعمر عثمان علي ابن عوف سعد بن وقاص الزبير أبو عبيدة وأصهار جوز من بناتهم وجوز بناته لبعضهم خد بابنة الصديق وابنة عمر وادى بنت رقية وام كلثوم لسيدنا عثمان وادى ستنا فاطمة لسيدنا علي وجوز بنته زينب الكبرى لس- لأبي العاص ابن خالتها وجعل لي منهم وزراء وأصهار وأنصار الأنصار أهل المدينة والمهاجرون نصر- نصروه قبله في مكة وكلهم نصره وما تخاذل عنه في معركة أبدا فمن سبهم اللي ينتقي الصحابي اللي يطعن في صحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله ولذلك أنا أقول كما قال رسول الله اللهم لعن كل من لعن الصحابة كل أمين اللهم العن كل من انتقص الصحابة اللهم العن كل من طعن في الصحابة النبي قال كده قال ربنا نفسه لعنه فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين لا يقبل منه يعني في يوم القيامة صرف ولا عدل يعني لا فريضة ولا ايه ولا نافلة عمل محبط يعني باطل مصيبة كبيرة مصيبة كبيرة طيب كذا روى البخاري في صحيحه ان سيدنا خالد بن الوليد يعني غاضب سيدنا ابن عوف مرة سيدنا خالد ده صحابي وسيدنا ابن عوف صحابي لكن ايهما اسبق مين اللي اسلم الاول عبد الرحمن بن عوف طبعا فحتى الس- اقول لك ايه حتى السبق في الصحبة له فضل يقول النبي يقول لسيدنا خالد لسيدنا خالد النبي قال الكلام ده لسيدنا خالد يقول له لا تسبوا اصحابي طب ما انا من الصحاب ايوه بس دول خاصة الخاصة هل الصحابة كلهم لهم مقدار عند النبي زي ابو بكر وعمر لا طب في كده اه الناس كلها في الجامع في خطبة الجمعة حبايبي واعرفهم ممكن اعرفهم بالاسم لكن انت تجد ده فلان قريب الى قلبك عن فلان وه... الى الى اخره الحاصل قالوا لا تسبوا اصحابي اسمع دي بقى فان احدكم لو انفق مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه يعني ايه الكلام ده يعني لو سعادتك عندك فلوس قد جبل احد شفت جبل احد الناس اللي اعتمرت ما شاء الله جبل عالي جدا وعريض عريض كم كيلو عرض لو كل ده ذهب يعني مثلا عرض جبل احد من المسجد هنا مثلا قول لحد فين لا مسترد لا يا راجل قول لحد المحطة الجاية وانت رايح السواح كده يعني جبل احد مثلا قول عرضه مثلا زي من هنا لحد آه، قول قبل الويل بشوية ده عرضه ده عرضه مسافة كبيرة انت بقى لو عندك ذهب قد جبل احد ذهب وصرفته كله على الغلابة واليتامى والفقراء والمساكين و... ولم تبقي منه دينار وجه صحابي بمد تمر ما هو المد تملى كفينك حفنة تمر حفنة رز مد انت ع- صرفت 100 مليار دولار على الغلابة وجه صحابي بحفنة رز وتصدق بيها اي الاجرين اعظم انت ولا صحابي الصحابي ده مش كده وبس ده لو تصدق بكف واحد شوف كف شيل كام بلحة ده وانت صرفت 100 مليار دولار على الغلابة هو ثوابه اعظم هو النبي الله محمد قال كده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فضل ربنا على الصحابة يا اخي يقول لك ان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه طب ليه ثوابهم اضعف واعظم لان هم اللي جابوا لنا الدين هم اللي عركتهم المصائب انت عملت زي ابو بكر ولا عمر انت عملت ايه ساعات اخدت الاسلام على الجاهز ولدت لأبوين مسلمين والحمد لله لكن اللي تعب واللي كذب واللي اتقطع واللي اتضرب واللي اتقتل ابن واللي واللي مين بقى الصحابة الصحابة ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى ما قاله الرسول والحديث في الصحيحين عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني أحسن الناس أصحاب النبي محمد خير الناس قرني ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري هل قال ثم الذين يلونهم مرتين يعني بعد جيله أو ثلاثا يبقى أفضل القرون على الإطلاق جيل النبي والجيلين اللي بعد النبي يعني الصحابة ثم تابعين ثم أتباع التابعين الصحابة والتابعون وأتباع التابعين واضح يا إخواني دول أحسن الناس ولذلك اللي عايز يعني يعرف الإسلام كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة بفهم مين الصحابة والتابعين وأتباع إيه التابعين بقول لك تقول لي ربنا قال كذا في القرآن معنى الآية دي إيه أقول لك سيدنا عمر بن الخطاب قال معناها كذا وجمال البنا أبو سجارة ده الجماعة الراجل بتاع السبارس ده قال لك اشرب سجاير وانت صايم قال معناها كذا صدق مين ها صح ده راجل بيخطرف ده بيخرف لك العباسية اقول لك الآية دي قال فيها احمد بن حنبل كذا وقال فيها ايه فلان كذا تمشي ورا مين بقول لك احمد بن حنبل تقول لي فلان ال- ال- المذيع ولا فلان المفكر كل شويه يقول لك المفكر ما في حاجه اسمها مفكر اسلامي يعني انت بتفكر واحنا كلنا بهايم حاجة غريبة قوي يحط لك كده على مين براقة المفكر يعني وظل يفكر ويفكر ثم اخذ يفكر ويفكر ثم انت عت- ايه الوش ده يافطة كده المفكر ايه يا تعبان في عقلك وما ما قرأته عنوانا لأحد سبق اسمه كلمة مفكر إلا وجدت في كلامه خبل وكذب وسفسطة فارغة وأنا أعي ما أقول صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عباد الله هؤلاء خير الناس قال رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري شوف أمانة الصحابي هل قال ثم الذين يلونهم مرتين عن ثلاثة ثم قال النبي ثم ي- يأتي أقوام يؤتمنون ويخونون وينذرون ولا يوفون ويظهر قال ويشهدون ولا يستشهدون نعم ويظهر فيهم السمن ناس ده همها بقى تاكل وخلاص همه يتعلف وبس همه كده كلنا إيه امبارح وهناكل إيه النهارده يبقى في الشغل ويتصل ويعطل مصلحة المسلمين تليفون الحكومة تليفون الشعب يعني المفروض ده احنا جايبينه لك عشان تمشي بيه مصلحة الناس اتصل بمرات ها عملت طشة الملوخية ولا لسه وازاي الحق وعامله لي ايه النهارده واجيب لك ايه وانا جاي مهزلة والله اخواني انا كنت في فترة من الوقت ابتليت برئاسة مجلس ادارة مسجد كبير معروف والله ليس من باب المدح انما عشان في ناس غفلة تصحى كنت اذا اتصلت اتصالا تليفونيا من تليفون المسجد لاي حاجة تخصني ادفع حق المكالمة والله على ما اقول شهيد اقدرها كده اقول جنيه مع ان المكالمة ورا 50 قرش اقول زي بعض اللي عند ربنا ما يروحش دي امانة يا اخوانا دي امانة وستكون في الاخرة حسرة وندامة إلا على من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وإحنا مسؤولين غدا عن هذه الأمانات وأمرنا أن لا نخون الأمانات يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون مش كده يا مولانا صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم الحاصل قال ويأتي بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون بحرب بالكلام يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون ويخونون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن يغضب أحدهم لبطنه أكثر مما يغضب لربه لو مراته أخرت العشاء نصف ساعة تبقى ليلتها سودة لو زودت الملح شوية في الطبيخ يبقى يومها مش معدي مش كده يغضب لبقى يزنجر لكن مراته ما بتصليش ولا مرة عاتب عليها بنته ماشيه من غير حجاب متبرجة ولا مرة قال لها كلمة كده لله ما زعلش منها مرة عشان ربنا مأساة اللهم أصلحنا وأصلح بيوتنا يا رب اللهم آمين الأحاديث في شأن فضل الصحابة كثيرة كثيرة وأكثر من أن تذكر منها منها ما رواه البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رواه مسلم مسلم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت مت يعني أتى أصحابي ما يوعدون جماعة اللي ارتدوا ارتدوا امتى بعد موت النبي مش كده المحن دي جت بعد النبي واصحابي امانة لامتي وجود الصحابة عايشين بينا ده امان لينا خلاص ما عادش عندنا غير الاستغفار والتوبة قال واصحابي امانة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعادون البدع بقى والفرق والضلال وال... لا بلاوي فرق بقى الله القديانية بهائية الأحمدية الشيعة الضلالية بفرقهم الجعفرية والاثنى عشرية والنصيرية العلوية والصوفية بقى خمسين فرقة الأحمدية والرفاعية والشاذلية والنقشبندية والدمرداشية والمهلبية والملوخية والتقلية وكل أيها فيها إيه مش كده البلاوي دي كلها ظهرت امتى بعدما فنى الصحابة بعد مرور القرا- القرون الثلاثة الأولى الصالحة قرن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مش كده نعم يبقى الصحابة دول أمان بل اسمع هذا الحديث ولعلك تعجب وجود الصحابة في الجيوش من أعظم أسباب النصر روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس قطعة من جيش الإسلام خارجة تحارب في سبيل الله فيقول أحدهم هلكم أحدا من أصحاب رسول الله فيقال له نعم فيفتح عليهم كأن النصر بيستبطئوه فيقولوا يا أخوانا الجيش في حد من أصحاب النبي واحد يقول أنا يقول طب ادعي لنا ادعي لنا عشان ربنا ينصرنا فيستنصرون بدعائه فينصرون ثم يغزو فئام من الناس بعد مرور زمان فيقول قائلهم هل فيكم أحد من من صحب أصحاب رسول الله في الجيش حد شاف أصحاب النبي محمد يعني واحد من إيه؟ من التابعين فيقول قائلهم نعم فيستنصرون بدعائه فينصرون ثم يغزو فئام من الناس بعد فترة طويلة فيقول قائلهم هل فيكم من أحد ممن صحب أصحاب أصحاب رسول الله يعني مين من أتباع التابعين فيقول نعم فيستنصرون بدعائه فيفتح لهم الحديث فين يا حبيبي في الصحيحين صحيحين واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الشيخان أيضا قال أبو هريرة عفوا قال أبو بردة مر بجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا قال يعني مين اللي مات النهاردة جنازة مين دي يا اخوانا قالوا فلان فلان الله يرحمه ده كان راجل صالح الله يغفر له ده كان راجل من أوتاد المساجد الله يرضى عليه ده كان راجل من العلماء الله يوسع له في قبره ده كان راجل من أهل الجود والكرم الله ينور له قبره ده كان راجل العيبة ما تطلعش من بقه نحو هذا الكلام يعني فأثني عليها خيرا فقال النبي وجبت وجبت وجبت ثم مر بجنازة فأثنى الناس عليها شرا مين اللي مات النهاردة فلان فلان الله يولع فيه الله يخرب بيته مطرح ما هو راح ده كان فاجر ده كان ظالم ده كان مصاص لدماء الناس ده كان بياكل اموال الناس بالباطل ده كان عاق لوالديه ده كان مؤذي للجيران الحمد لله ربنا ريحنا منه ها ونحو هذا الكلام والإنسان الضال الفاجر إذا مات يستريح منه البلاد والعباد والحجر والشجر ما هو أذى لكل حاجة فقال النبي لما سمع هذا الثناء الخبيث على هذا الميت قال وجبت وجبت وجبت سيدنا عمر قاعد يعديها دي لا يعديها ازاي ده عايز يتعلم قال له فدا لك ابي وامي يا رسول الله اتعلم ازاي تسأل الشيخ في ناس بتسأل الشيخ اللي بتديله طوبة في دماغه ويشوح لك وإيه، كأنك قاعد على المصطبة معاه شفت المقدمة الحلوة فدا لك أبي وأمي يا رسول الله مر بجنازة فأثني عليها بالخير فقلت وجبت وجبت وجبت ثم مر بجنازة فأثني عليها بالشر فقلت وجبت وجبت وجبت فما وجبت الأولى وما وجبت الثانية قال أما الأولى يعني التي أثنيتم عليها بالخير فقد وجبت لها الجنة وأما الثانية التي أثنيتم عليها بالشر فقد وجبت لها النار ثم قال احفظ دي بقى النبي قال للصحابة ايه انتم شهداء الله في الارض انتم شهداء الله في الارض انتم شهداء الله في الارض يعني اللي الصحابة يقولوا عنه كويس يبقى اكيد هو عند ربنا ايه كويس ليه لان الصحابة كلهم عدول لا يكذبون ابدا ابدا لا يكذبون ولا ينافقون ولا يداهنون ولا يتملقون ولا يتسلقون ابدا دليل ذلك النبي لما خطب في خطبة الوداع قال ايه قال فليبلغ الشاهد منكم ها الغائبة الحديث ده من اقوى الادلة على ان الصحابة كلهم عدول عارف لو في في بعضهم كذب ودخن كان قال فليبلغ عني فلان وفلان وفلان اللي هو واثق منهم قوم يا علي بلغ عني قوم يا عمر بلغ انت انت يا ابو بكر اللي تقابله قول له اللي انا قلت عليه كان اختار مش كده اللي قال ده قال لكل الصحابه كلهم فليبلغ الحاضر منكم الغائبه فليبلغ الشاهد منكم الغائبه فدل هذا على ان كل الصحابه ايه عدول لا يكذب فيهم احد ابدا رضي الله عنهم الكلام عن الصحابة طويل يا عباد الله علموا أولادكم حب الصحابة بدل ما ابنك مقتدي بالطبال والزمار وحالق كابوريا أو جمبري ولابس سلسلة في رقبته ها وحظاظة ومسقط بنطلونه لا اشتري كتاب كده عن الصحابة وكل ليلة كده اقعد مع عيالك اقرأ عليهم سيرة صحابي او اقرأ انت لوحدك الاول ولخص في نقط كده واقعد اسرد زي ما انا بسرد كده النهاردة هكلمكم عن سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي كم واحد في المسلمين يعرفوا النهاردة هكلمكم عن سيدنا آه، نعيم بن مسعود هكلمكم عن ابي دجانة هكلمكم عن عمر عن عثمان عن علي عن فاطمة عن زينب عن عن, عن كده دول القدوة الحسنة دول الأسوة الصالحة أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحب الصحابة وأن يعمر حياتنا بالتشبه بالصحابة اللهم آمين. أخ آه، سألني سؤال والله أنا نسيت قل لي كده رأس السؤال إيه لا مش أنت الأولاني خلاص خلاص موضوع ان بعض الناس الطيبين يروح لهم واحد يقول له انا بقول لك تحت بيتكم في اثار في اثار تحت بيتكم ونجيب بس زئب- زئب- زئبق احمر ما عارفش هيجيبه منين ده او هنجيب لك مش عارف جمل امه يتيمه والمهم هنعمل حبه حاجات كده ونطلع الاثار وعرفت منين انا معايا جن وانا خادم الجن وانا مش عارف ايه وفي ناس بتفحت كده من دماغها ويقعد يفحت يفحت وي... وفي منطقة أظن في القاهرة حارة بحالة ولا شارع بيوت وقعت على الناس والناس بقوا في العراء بسبب بعض المهابيل اللي غاويين يفحتوا دول هب أنك متأكد أن تحت بيتك آثار هب أنك متأكد هل ينفع تبحث وتاخد وتبيع؟ الجواب لا ليه رقم واحد لولي الأمر أن يحمي شيئا من دولة الإسلام ويجعله في المصلحة العامة النهاردة ولي الأمر وأمره يطاع إذا كان في طاعة الله ولا طاعة لأي أحد إذا كانت في معصية الله مش كده ولا إيه النهاردة اللي بيتمسك بيدور على أثار أو معاه أثار دي قضية أمن دولة بيروح ورا الشمس قال الكلام ده لكل الأمة لكل الناس مال عام ما ينفعش تاخده طيب ينفع تاخده والكلام ده غلط طيب ما انت هتعرض نفسك لكارثة هتروح في ستين داهية لو لو عرفت والنبي قال لا ضرر ولا ضرار ثلاثة معظم الآثار عبارة عن تماثيل وبيع التماثيل شرعا حرام بيع التمثال شرعا حرام فابعد عن الحواديت دي الله يرضى عليك ارضى بما قسمه الله لك وبعدين يجي واحد بقى يدور يلاقي كده ايه راسين ولا بتاعتين حجر حجرين تحت البيت يبقى جاب السواد كله للحته بحالها الشارع كله اتعمل حواليه كردون ودي بقت منطقه اثريه والناس بقى تتهجر تروح بقى تقعد في المرطب ولا تقعد ورا طب ليه كده ما تخلينا عايشين يا عم الحاج ما تخلينا مسطورين الله يرضى عليك خلينا خلينا خليك خليك مع الله سيبك من رمسيس الثاني ورع اللي عنده شلل الاطفال وعامل كده ده سيبك من الكلام ده خليك مع الله فلا تشارك في هذا الامر خالص خالص والله اعلم قد تجد من يخالفني من اهل العلم لكن هذا ما اقوله وما ادين به لله ما رأيك في الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الأحاديث النبوية اللفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم و اللفظ والمعنى آه من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسية اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله عز وجل والله أعلم والقرآن بيختلف عنهما إن اللفظ والمعنى من عند من؟ من عند الله عز وجل حدث المرفوع يعني ايه مرفوع؟ يعني مرفوع إلى النبي أقول لك حديث مرفوع يعني ده مش الصحابي اللي قاله من دماغه ده الكلام ده سمعه من مين؟ من النبي محمد حديث موقوف يعني موقوف على الصحابي يعني ده كلام الصحابي مش كلام النبي حديث الحسن الحسن درجة من درجات الصحيح وامرأة عايزة تعمل تنظيم أسرة بالموانع المؤقتة فحملت وتكرر هذا كثيرا فهل تعمل ربط الحين لمدة سنة أو ثلاثة لأنها تعبت يعني الأول هل يجوز تحديد النسل نقول لك واد وبنت وأسرة صغيرة حياة أفضل مش معنى واد وبنت ما ينفعش يبقوا بنتين مش ممكن يطلعوا ولدين مش حاصل يعني تحديد النسل حرام تحديده حرام انما تنظيمه حلال يعني ينفع بين كل عيل وعيل تقعد سنتين او ثلاثة كمان لا بأس ثلاثة عشان تسترد العافية هي نفسها كامرأة وعشان الولد ي- يعني يعني يستتم الرضاع ويرضع كده يعني تمام ويتقوى وعشان الجنين اللي يجي بعد كده الجنين اللي جاي بعد كده يبقى جنين طالع ايه في عافية انما حمل في ظهر ولاده وحمل ولاده و... لازم تأثر على المولود وعلى نفسها وعلى الرضيع فتريح بين كل واد وواد سنتين ثلاثة ممكن تقول لي ها ما انا هقوله هقوله انا فاهم انا عارف انا عارف طيب تاخد ايه بقى يمنع حملها يعني الطور تسأل الطبيبة المسلمة الامينة الثقة واللي تقول لها عليه تعمل بيه طيب خدت يا عم بيقول لي برشام وخدت مش عارف ايه وخدت ايه وبتحمل برضه مفيش حل قدامها غير الربط الربط ده يعني تربط الرحم تقعد سنة او اتنين ولما تشيل وينفع تحمل تاني ده السؤال لو كده ماشي خلاص اه وسيلة لا ده ربط ده يعني مش هتحمل تاني ابدا اقول لك طيب هي عندها كم عيل يقول لي عندها ثلاثة اربعة مثلا وخلاص هي تعبت واجهدت ومش قادرة ولو حالها كده وصحتها متأخرة فعلا ورزقها الله بالذكور والبنات او بالذكور فقط او يعني عندها ثلاثة اربع عيال خلاص لها ذلك اذا تأخرت صحتها وأشار عليها الطبيب بذلك وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش من دماغها بقى يبقى ما شاء الله صحتها بلط وينفع تشيل الواد وتشيل ابوه على اكتافها وتجري فهي تعبانه طب ما هو الحمل تعب ربنا سماه كره على كره وسماه وهن على وهن واحدة كلمتني تقول انا عندي دلوقتي مش عارف حاجة و30 سنة ولا 40 سنة مش عارف وعندي ولدين بس وحملت واخر ولد عندي عنده 12 سنة هي مستعيبة طب يا ست صحتك عاملة ايه الحمد لله كويسة وكمان ربنا موسع عليا جدا طب ايه المانع بقى هو انت جبتيه من سفاح أو مش ابنك مش من حلال يمكن سعدك كله في الورد اللي جاي وانت كرهاه ده انت ما تعرفش ان ابو صلاح الدين كان عايز يموته صلاح الدين ابوه اتطرد من القلعه اللي هو فيها يوم ما اتولد صلاح الدين لحادثه معينه كده وخارج بالليل سرا هو واخوه اسد الدين وبتاع العيله خارجه سرا لو تفط لهم كان ممكن ايه فاستهل صارخا عمال يصوت صلاح الدين يصرخ حتى ضاق به ابوه وتشاءم منه يعني انت اليوم اللي جيت فيه خربت فقال له احدهم لا تتشاءم منه لا تتطير فلعل الله عز وجل يعني ان يجعله من اسباب سعد وكان صلاح الدين سبب سعد وسعد المسلمين كلهم انت ما تعرفش الخير فين يمكن الواد اللي انت كارهه ده ومش عايزها تحمل تكمل يمكن ده يطلع بعد كده وزير يا سيدي وانا عارفش نكلمك تبقى ابو الوزير او يطلع واحد يعني آه، لواء او يطلع دكتور في جامعة او يطلع راجل صالح عالم يعلم الدكتور واللواء والوزير والرئيس واللي جابوه وكل الدنيا مش كده مش يمكن فسيبها على الله دي هدية من عند ربنا قول طيب خلاص روح سافر من السلام مدينة السلام يعني اقصر كل صلاة رباعية صلاة ركعتين رباعية الظهر كم ركعة انا قلت كده برضه بقول كل صلاة رباعية يعني اربع ركعات صليها ركعتين يعني الظهر صلي كم ركعة الظهر تصلي كم ركعة اتنين والعصر تصلي اتنين والعشاء تصليها اتنين بس يا جدع هخبطك بالقباية تعبتني بقول لك كل صلاة اربع ركعات صليها ركعتين ده انا كلمتك باللوندي يا ابن الذين المغرب كم ركعة انا ما افهمش اتفضل ايوه الله ينور عليك حلو زي ما هو لا اه والفجر اتنين زي ما هو الله ينور عليك قول لي الله يغفر لك قول لي الله يغفر لك ليه انا يا رب انا طبعا بهزر معاك انا مش دكتور انا شيخ جميل حلو حلو اسمع بقى اسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصلي من النوافل في السفر ايه اربع نوافل اربع نوافل النبي ما كانش يسيبها ابدا لا في حضر ولا في سفر اللي هم ايه ركعتي الفجر اللي هم السنة اللي قبل الفجر والضحى لحد 12 الضحى 2 2 وقيام الليل قيام الليل تراويح يعني ها والوتر ما كانش يسيبهم ابدا لا وهو مسافر ولا هو قاعد في بلده واضح يا مولانا فبيقول لي بالنسبه لقيام الليل في رمضان انا مسافر اعمل صلي قيام الليل طب سؤال كمان انا رايح مكه او المدينه وصلي النوافل اه صلي النوافل اشمعنى لان ده مكان فاضل الركعة فيه بكام بمئة ألف في مكة وبألف في المدينة وأنا رايح هناك عشان أجيب ألفات رايح عشان أجيب حسنات ما أقعدش أجتهد واضح يا مكة والمدينة لهم حكم إيه خاص اتلخبطت أنت صل كل صلاة أربع ركعات ركعتين ما عدا المغرب والفجر وصلي معاهم قيام الليل وصلي السنة اللي قبل الفجر وصلي الضحى وصلي الوتر بس اه خلاص كده ماشي صح صلي القيام معاهم تمام بس خلاص بس صلوا على المصطفى بقول لي ارجو انك تغير درس السبت بتاع الرح- مسجد الرحمن لانه في اسباني في سفر دائم يوم الجمعه والسبت يعني انسب ليا لا مش هستطيع لانه اذا ما كانش مناسب لك فهو مناسب لاخرين ومناسب ليا حقيقه فمش هقدر اغيره سامحني بارك الله فيك لكن ممكن حد من اخوانك يسجل لك المحاضره وتسمعها ايه حكم قول المامومين في الصلاه حقا نشهد كل هذا من البدع يوم في الفجر حقا تشهد يا الله هي خناقة إذا الإمام أثنى على الله اسكت اسمع وانت ساكت قولوا أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك ده كده بيمدح ربنا بيثني على الله أعمل إيه بقى أسمع بس فهلوة المصريين دي ما تنفعش طيب إذا بدأ يدعو يعني يا رب الدين يا رب امنع عن كده نقول إيه آمين وخلاص إنما حقا جبتوها منين دي عايز أعرف جبتوها منين أصل كان الشيخ بيطلع في الراديو ويقولوا كده إن شاء الله يكون بيطلع في البوتاجاز راديو إيه وأنا باخد ديني من الراديو الكلام ده جبتوه منين ليس عليه دليل خالص هل يا شيخ الذي رأى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم وهو من المسلمين هل صحابي لا طبعا يقول واحد شاف النبي في المنام يبقى هو من الصحابة بقى لا يا حبيبي الصحابي هو الذي رأى النبي في اليقظة رأي عين شافوا بعينيه دول هو صاحي وعايش معاه وآمن به ولم يرتد من بعد موته هذا الصحابي انما لا اشوف في المنام يا صحابي لا غلط صلي لا صلي نعم المداومة على القنوت في صلاة الفجر أمر محدث المداومة على القنوت في صلاة الفجر أمر محدث أنا بقول أهو انصح له الإمام مصر على القنوت في الفجر انصحوا له وعلموه طيب مصر هل الصلاة خلفه باطلة لا الصلاة صحيحة لو هو مصر على هذه البدعة وفي مساجد أخرى ناس فيها إما فاهمين يبقى تسعوك المساجد الأخرى مفيش غير هو المسجد ده هو مصر على القنوت في الفجر وعلمناه وجبنا الأدلة قال لا الأمر فيه خلاف وأنا باخد بمذهب الشافعية هو عمل لي حكاية خلاص ما تعملش حكاية اسكت بقى وصلي وخلاص ها أمن طبعا إذا دعا قل آمين أمن نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله درسنا غدا في مسجد المنارتين في إكمال تفسير جزء عم أسأل الله عز وجل آه، وفي كل يوم خميس مسجد التوحيد بشارع الترولي بالكابلات في موضوع تبسيط, تبسيط العقائد الإسلامية نراكم على الخير إن شاء الله السلام عليكم
الله